مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بناء على طلب البعض مني اني اعطيكم بعض تاملات في الكتاب المقدس ساعطيكم اليوم فكره عن صموئيل النبي وارجو ان الاجتماع يكفي صموئيل النبي عاش في عصر القضاة وهو كان آخر قاضي من القضاة سفر القضاة يعطينا فكرة عن عصر فاسد جدا بلغ فيه الفساد ان الناس عبدوا الاصنام يعني عجيب انهم بعد الخلاص الكبير الذي قدمهم قدمه الله لهم باخراجهم من ارض العبوديه وبالمعجزات الكثيره في البريه انهم يعبدوا الاصنام في ارض كنعان دي تدل على ان الفساد الذي فيهم كان فسادا داخل قلوبهم وليس فقط تاثرا ببيئه خارجيه فعاشوا بلا توبه وعاشوا في عباده اصنام والله كان يتخلى عنهم فاعداؤهم يسيطرون عليهم ويذلونهم ثم يصرخون الى الله فينقذهم من الاعداء ثم يرجعون للفساد مره اخرى عصر فاسد وعصر عباده اصنام وعصر غير مستقر كما قيل ولم يكن هناك ملك في اسرائيل في تلك الايام وكان كل واحد يصنع ما يحسن في عينيه في هذا العصر الفاسد ولد صموئيل وكان لميلاده قصه الكتاب بيقول ان ربنا كان زعلان من الناس في ذلك الزمان ملهوش نفس يتكلم معاهم بيقول كانت كلمة الله عزيزة في تلك الأيام لا كلمة من الله ولا رؤى ولا أحلام ولا أنبياء ربنا متضايق زعلان وكان الله يبحث عن إنسان يكون شفيعا في الشعب ويكون واسطة بين الله والناس فلم يجد وأخيرا رأى في أحشاء حنة امرأة ألقانة مكانا مقدسا يمكن أن يولد فيه شخص يصلح ان يكون نبيا لله ووسيطا بينه وبين الناس كانت حنا امراه قديسه وكانت احشاؤها مقدسه وكانت تصلح ان تكون مستودعا لنبي لكن ربنا يعني ازاي يوصل حنا انها لما تولد ولد تسيبه لربنا ما هو ياما في ستات يكون لهم ابن وما تقبلش ابدا انه يتخصص لله قل لا ده ابني فجعلها عاقرا عاقرا لا تلد وكان القانا زوجها متزوجا امراه اخرى اسمها فننه وبين حنه وبين فننه كانت يوجد صراع مثل لي او رحيل فننة بتولد عيال وحنة ما بتولدش ففننة قعدت تغيظها تغيظها طب ربنا انعم عليك واداك عيال لازمة ايه تغيظ التانية قعدت تغيظها تغيظها لغاية لما بكت ورفضت انها تاكل وتعبت وربنا ساكت طب ليه يا رب ساكت وليه تترك الاشرار يمسكوا الابرار ويتعبوهم وينهشوا في لحمهم ليه ربنا يقول ايه لا ما انا ساكت عليها لغايه لما هي تشتاق جدا جدا لولد وبعدين اول ما تلاقي مفيش تقول لو ادتني ولد اوهبه ليك طب كويس اهو خطه الهيه يعني ربنا سمح بالغيظ لسبب روحه وفننا تغيظ فيها وحنة تعيط وما ترضاش تاكل زوجها ألقاها قال لها يعني أما أنا خير لك من عشر بنين أبدا ده أنا عايزة ولد واحد أحسن من عشرة أزواج عاطفة الأمومة دي غريزة الست اللي ما بيكونش عندها عيال بتتعب فضلت الحكاية بهذا الشكل لغاية لما تعبت جدا حنة وفي صومها وفي مرارة قلبها ذهبت لتصلي في مكان الله المقدس كان ساعتها موجود خيمة الاجتماع في مكان اسمه شيلوه شيلوه دي شمال اورشليم وشمال بيت ايل في انت هناك بيقول ايه الكتاب فقامت حنا بعدما اكلوا في شيلوه وبعدما شربوا وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمه هيكل الرب وهي مره النفس فصلت الى الرب وبكت بكاء ونزرت نزرا وقالت يا رب الجنود ان نظرت نظرا الى مذله امتك وذكرتني ولم تنسى امتك بل اعطيت امتك زرع بشر فاني اعطيه للرب كل ايام حياته ولا يعلو راسه موسى وكان اذ اكثرت الصلاه امام الرب وعالي يلاحظ فاها فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقد تتحركان وصوتها لم يسمع من ضمن الأوقات اللي الإنسان يصلي من عمق قلبه وصلاة روحانية لما يكون إنسان مر النفس الإنسان في بهجته وفرحه يمكن ما يصليش خالص وإن صلى صلاة روتينية وإن صلى صلاة روحانية تكون أحيانا وأحيانا لكن لما يكون مر النفس يصلي من قلبه ولذلك ربنا ساعات بيسمح بالضيقات وبالأحزان لأن فيها قلب الإنسان بيتحرك ويكون أعمق في صلاته عن أوقات المتعة بتصلي وهي مرة النفس صلت صلاة وندرت ندر وبكت بكاء وأطالت السجود أمام الله في الوقت ده كان الفساد منتشر وعالي الكاهن أولاده كان أولاد أشرار وكانوا بيخطئوا خطايا بشعه حتى في خيمة الاجتماع في المكان المقدس مع نساء أشرار برضو وعالي الكاهن لقى دي واقفة كده قاعدة شفتها بتتحرك ومش باين عليها حاجة فافتكرها من نفس النساء إياهم فقال لها افتكرها سكرانة فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك صعب ان انسانه تسمع كلمه جارحه من رجل دين تنتظر منه العطف والحب والحنان وانه يقف جنبها في ضيقتها لكن علي لم يكن يتكلم بروح الله قال لها قومي انزعي خمرك عنك ده جايب لها مرارة جديدة غير المرارة اللي عندها ولكن حنة كانت امرأة قديسة فلم تغضب منه ولم ترد عليه ردا صعبا انما اجابته وقالت لا يا سيدي اني امراه حزينه الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب لا تحسب امتك ابنه بلعال لاني من كثره كربتي وغيظ وغيظي قد تكلمت الى الان قالت له عبدتك وامتك وانا انسان حزينه ومره النفس وبسكب نفسي امام ربنا اجابتها الوديعه خلت عالي الكاهن ينكسف من كلامه فدعا لها وقال لها اذهبي بالسلام واله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سالته من لدنه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك أنا معجب بهذا الأدب اللي عند حنة ومعجب باحتمالها ومعجب بأنها في شدة حزنها ومرارة نفسها لم ترد بالمثل ولم تكلم عالم الكا... عالي الكاهن إلا بكلمة عبدتك أمتك جاريتك تجد نعمة في عينيك لدرجة الراجل قال لها ربنا يديكي سؤل قلبك اللي انت عايزاه فانبسطت مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغبرا هي عايزة تاخد بركة الراجل ده حتى لو كلمها بشدة حتى لو كلمها بعنف حتى لو أساء الظن فيها وفعلا فضت سمها وراحت كلت وانبسطت وآمنت بكلمة الدعاء اللي قالها لها كانت منسحقة القلب ليس فقط أمام الله إنما أمام عالي الكاهن أيضا احنا احيانا ما نحبش ناخد بركة غير من ناس بيعملوا معجزات غير كده مش عايزين بركه لكن حنة قبلت أن تأخذ بركة من عالي الكاهن الذي أساء الظن بها وكلمها بطريقة جارحة دي تدل على قديه الوداعة اللي كانت موجودة عندها وفعلا ربنا سمح انها تحبل وتلد وحنه قالت خلاص لازم انفذ الوعد بتاعي واوديه لربنا فاول ما فطمته قالت تاخده وتوديه لربنا لكي يخدم الله كل ايام حياته صعب جدا ان امراه ما كانش عندها عيال واول ما تخلف عيل توهبه لربنا ده في ستات لو قالوا لها ابنك يبقى قسيس ولا يبقى راهب تصوت وتحزن ولو زوجة قالوا لها ممكن زوجك يبقى قسيس تحزن وتتعب ويبقى صعب جدا ان واحدة توهب ابنها الوحيد لربنا لكن حنا كانت صادقة في كلامها مع الله وفي ندرها فأول ما فطمته أخدته ودته إلى شيلوه إلى خيمة الاجتماع ولبسته تونيا كده صغيرة كده كويسة من الملابس الكهنوتية كده كشماس صغير وقالت مش بس أدي ربنا ابني ده أنا لا أقف أمام الله فارغة أخذت معاها ثلاث تيران وعملت ذبيحة ده ثلاث تيران دي تكفي قرية وقالت نوزع الناس لأنها فرحانة بأنها تعطي ابنها لله فرحانة فلازم يفرح الناس كلهم لازم تعمل عيد لازم تعمل وليمة علشان بتدي ابنها الوحيد اللي فطمته تديه لربنا مين تقدر تعمل كده يا دوبك فطمته تديه لربنا يقول لك ابني حبيبي ما اقدرش اسيبه مين يعتني بيه مين ياخد باله منه وده عصر فاسد وعصر وحش لا لا لا لا لا آه راحت قابلت علي الكاهن وقالت له آه قالت له حية هي نفسك يا سيدي حية هي نفسك يا سيدي أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته هو عارية للرب وسجد هناك للرب ده كلام جميل من الكتاب المقدس نتعلم أدب المخاطبة أيضا شوفوا الأسلوب أسلوب الأدب والرقة والخشوع والاحترام اللي بيتكلم بيه على الكاهن تقول له حية هي نفسك يا سيدي أنا المرأة التي وقفت لديك ها هنا تصلي ما قالتلوش المرأة اللي انت تقول لها انت سكرة وقوم انزعي خمرك عنك نسيت العبارات الجارحة وافتكرت بس الدعوة الطيبة اللي خدتها منه وادته ابنها والتلات تيران وذبحوها وعملوا وليمة وفرحت فرحت وأنشدت أنشودة تشبه إلى حد ما أنشودة العذراء مريم صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك زي ما قالت تفرح نفسي بالرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأن القدير صنع بي عجائب كلام لطيف وسابت ابنها هناك ومشيت ولم تقلق عليه ولم تنزعج ولم تترك ايه قلبها معه وسبحت اسم الرب علي كان اولاده اولاد اشرار ولم يؤدبهم لما اتكلم اتكلم معاهم بليونه ونعومه لا تتفق مع الشر الفظيع اللي كانوا بيعملوه قال لهم يا اولادي لما واحد يغلط لحد يلجا لربنا لكن لو غلط لربنا يروح لمين كلام كده ما لا يودي ولا يجيب برضه ربنا عايز الانسان يكون حازم في تربيته لاولاده وخصوصا اذا كان شرهم فظيع مين بقى اللي يقف قصاد علي صموئيل الصغير قعد يكبر سنه بسنه كده وكانت كلمه الرب عزيزه في تلك الايام لكن لم تكن عزيزه على صموئيل ربنا احب هذا الطفل وراح كلمه أراد أن يبلغ رسالة ليس إلى ذلك الشيخ الكبير إنما إلى هذا الطفل الصغير لأن ربنا ما, بي ما بينظرش للكبير في السن هو بينظر للكبير في القلب الكبير في الإيمان أهو علي الكاهن كان عمره 98 سنة لكن ما كانش مقبول أمام الله مثل الصبي صموئيل الصغير أولاد عالي كانوا قد دنسوا هيكل الله لكن الله وجد له هيكلا آخر مقدسا في قلب صموئيل غير الهيكل اللي دنسوه العيال دول والله كان بيتفاعل ويتعامل مع هذا الهيكل الجديد النقي المقدس اللي هو قلب صموئيل ففكر ربنا يكلم صموئيل نده له صموئيل مش مؤلف ده عيل صغير ما عندوش خبرة في ان ربنا يتكلم ظن ان عالي الكهن اللي بنده له راح له مرة مرتين قال لا في الاخر قال له طيب لما يجي لك الصوت قل له تكلم يا رب فان عبدك سامع وفعلا ربنا بلغه رسالة قال له بيت عالي الكاهن أنا هخربه ولن يبقى فيه كهنوت فيما بعد رسالة صعبة مين يقدر يوصل كلام من هذا النوع مين يقدر يوصل كلام من هذا النوع صموئيل قال له روح بلغ عالي الرسالة دي رسالة صعبة يبلغها له يقول له ايه بيتك هيتخرب كهنوتك هيضيع فسكت فعال الكاهن قال له تعالى قول لي لا تخفي عني ربنا قال لك ايه فقال له فعال الكاهن قال ربنا ما يحسن في عينيه اياه يفعل طب احسن كنت انت تسجد وتقول يا رب انا اخطيت واغفر لي يا رب اغفر يا رب اصفح يا رب سامح لكن تقول هو اللي عايز يعمله يعمله صموئيل اختاره الرب وهو صغير فتح رحم حنة لكي يدخل فيه صموئيل واختار صموئيل نبيا للرب منذ صغره وكلمه الرب وبلغه رسالة يعني بقى نبي من صغره كتير قوي ربنا اختار أشخاص أبناء عواقر صموئيل ابن حنة التي كانت عاقرا شمشون كانت أمه أيضا امرأة منوح امرأة عاقر راحيل اللي أنجبت يوسف الصديق كانت عاقرا أليصابات اللي أنجبت يوحنا المعمدان كانت عاقرا ومن هواء من هؤلاء العواقر أوجد الله أنبياء جبابرة طبعا حنة لما نذرت صموئيل ما كانش في ذهنها إطلاقا إن صموئيل ده هيبقى نبي هبتديه لربنا وبس لكن ربنا عمل به أعمال عجيبة صموئيل ده أدار دفة التاريخ في أيامه وكان فترة انتقال بين عصر القضاة اللي هو العصر الفاسد إلى عصر الملوك اللي بقى فيه داوود وسليمان نقل التاريخ نقلة كبيرة من خيمة الاجتماع إلى الهيكل من الفساد اللي موجود عند أولاد عالي إلى المزامير الجميلة اللي موجودة عند داوود صموئيل هذا الطفل صار صاحب قنينة الدهن اللي رسم بها الملوك اللي رسم بها شاول ملكا مسح بها شاول ملكا واللي مسح بيها داوود ملكا كان أعظم نبي قام بعد موسى ولذلك نجد أن بطرس الرسول في كلامه مع اليهود قال لهم الأنبياء في أعمال ثلاثة قال لهم الأنبياء من صموئيل فما بعده صموئيل ده بقى شخص جبار عيل صغير لكن ربنا أخزى به الكبار صغير في السن طب ما يوسف الصديق كان أصغر إخواته عندما باعوه كان هو أصغر واحد واختاروا ربنا انه يبقى الثاني في المملكة في مصر وانه يبقى له نصيب سبطين من اخوته داوود كان اصغر اخواته لما اختاروا ربنا ربنا مش بيختار حسب السن ارميا كان ولدا صغيرا لما ربنا قال له لا تقل اني ولد وانا جعلتك نبيا للشعوب يعقوب كان اصغر من عيسو لكن ربنا اختاره اختاره في عصر كله فساد ما يجيش واحد يعتذر على انه ما بقاش كويس امام ربنا لانه عاش في عصر فاسد لا ابدا ابراهيم اب الاباء كان في عصر فاسد ووثني ولذلك ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك واذهب للمكان الذي اريك اياه وصار نبيا لله وابو الانبياء مع انه عاش في عصر فاسد نوح ايضا كان في عصر فاسد ولكنه لم ينضم للفساد الموجود وربنا خلصه وكون به شعبا جديدا واغرق الباقين بالطوفان ايليا النبي ما كان في عصر فاسد وكان في عباده اصنام وكان في 850 انبياء البعل والسواري لكن ايليا كان قلبه مع ربنا يوسف الصديق كان في وقت في عصر فاسد وفي بيت فاسد لكن مش كويس هكذا صموئيل عاش في عصر فاسد لم يتاثر به انما هو الذي اثر في ذلك العصر عاش في عصر فاسد وهو الذي غير هذا العصر وجعله لله المهم القلب من جوه فيه ايه من ايام صموئيل هنلاحظ شيئا جديدا وهو العلاقه بين الملوك والانبياء ابتدى عصر الملوك من ايام شاول وداوود كانت الرعيه تحت الملك والملك تحت النبي اللي هو صموئيل لم يكن يحكم البلد لكن كان يحكم الملك الذي يحكم البلد ولذلك كان الملوك يحترمون الانبياء ويخافونهم ويلتمسون بركتهم ويلتمسون كلمه الله من افواههم عشان كده الانبياء من ايام صموئيل كانوا يسموهم رجل الله يسموه رجل الله ده الراجل بتاع ربنا لا هو صاحب سلطان ولا هو ملك ولا له سلطة زمنية لكن ده بتاع ربنا يعملوا له ألف حساب إيليا النبي كان راجل بسيط في مظهره بيلبس ثوب من وبر الإبل ومنطقة على حقويه لكن أخاب كان يخاف منه كان يخاف منه وكان يوبخ أخاب الملك إليشع في قصته مع المرأة الشونامية كانت تسميه رجل الله عملت له علية فوق بيتها وقالت عندما يأتي رجل الله يبقى يقيم فيها ده راجل بتاع ربنا يلتمسون منه كلمة الله ويبقى وجوده كأن ممثل الله في في الجماعة اللي موجودة أيضا يوحنا المعمدان كان يخاف منه هيرودس صحيح ألقاه في السجن لكن كان يخاف منه وصحيح قتله لكن ظل يخاف منه حتى بعد موته ولما المسيح ظهر وعمل معجزات هيرودس قال لعل ده يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات ده رجل الله هيبة رجل الله وخشية رجل الله أكثر من الملوك في ذلك الحين ولذلك كان لصموئيل هيبة شوفوا الكتاب يقول ايه في دي وكان الصبي صموئيل يخدم الرب الى اخره وبعدين كبر في اصحاح ثلاثة يقولوا في آية بعد كده بيقول وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط الى الارض وعرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع انه ان الله يعني قد ائتمن صموئيل نبيا للرب وعاد الرب يتراءى في شيلوه لان الرب استعلن لصموئيل ابتدى ربنا خلاص ابتدى ربنا يظهر للناس ربنا لقى واحد يتكلم معاه ربنا لقى له شخص يمثله ويوصل كلامه للناس فاحتفظ به وائتمنه وما خلاش كلمة من كلامه تنزل للأرض وبعدين حصل بعد كده إن جم الأعداء وهجموا على بني اسرائيل وهزموهم وكان تابوت العهد في وسطهم وحتى تابوت العهد خدوه ازاي ده تابوت العهد كان يمثل وجود ربنا وسطهم لكن ماذا يفيدهم وجود تابوت العهد وسطهم ومش موجود الرب في قلبهم زي واحد يقول انا محتفظ بالانجيل في جيبي لكن مش محتفظ بالانجيل في قلبه ينفعه انه محتفظ بالانجيل في جيبه والانجيل مش في قلبه ينفعه ايه ان بيته مليان ايقونات وصور قديسين والقداسه مش موجوده في قلبه ايه اللي يفيده زي الناس دول انهزموا والتابوت موجود وسطهم وحتى التابوت راخر اتاخد دي بتذكرني زي عصا إليشع في يد جحزي لما جت المرأة الشونامية وابنها مات وجت ترجو إليشع النبي من أجل الولد فقال لجحزي خد وادي عصايتي معاك وحطها على الولد الميت حطها ما جراش حاجه القوه مش في العصايه القوه في الايد اللي بتمسك العصايه عصا إليشع ممكن تعمل معجزات في إيد إليشع لكن في إيد جحزي ما تجيبش نتيجة ما في سلطة في إيد ناس ما بتجيبش نتيجة المهم في القلب من جوه عصا موسى كان يضرب بها البحر ينشأ لم تكن القوة في العصا بقدر ما كانت القوة في الإيمان بتاع الشخص اللي ماسك العصا عصا موسى عملت المعجزات بإيمان موسى مش بحتة الخشب بإيمان موسى ما هو الصليب قد يكون في ايد واحد يعمل به معجزات وفي ايد واحد تاني ما يعملش حاجه المهم في القوه قوه اليد اللي تمسك الصليب قوه الايمان بالصليب اه تابوت العهد موجود وسطيهم لا حماهم ولا حمى نفسه او قولوا ان ربنا قال لا يمكن اني اصنع معجزات بهذا الشعب الفاسد لما يتنقوا ابقى اخلي التابوت يعمل معهم معجزات لما يتنقوا المهم في قلبهم لما التابوت سبي في الحرب مع الاعداء مات في هذه الحرب ابناء عالي الكاهن ولما عالي الكاهن سمع ان التابوت سبي واخذ وقع على الارض وان واندكت راسه وكسر عنقه ومات وانتهى عهد عالي وبدا عهد صموئيل الطفل لكي يتولى قياده الشعب اما التابوت فلما اخذوه اخذه الاعداء ودوه اشدود الصنم بتاعهم وقع على الارض انكسر ودوه في حته تانية انكسر تعبوا فقال له نرجعه لان احنا مش قد بقائه معانا فارجعوه صموئيل بقى يعني كانت عنده القوه الروحيه وليس القوه الجسديه مثل شمشون شمشون كان قويا ينجيهم من اعدائهم الخارجيين اما صموئيل فكان في قوته ينجيهم من الشر الموجود جوه قلبهم ولذلك في اصحاح سبعه نجد ان صموئيل جمعهم جمعهم وقال لهم ايه كلم صموئيل كل بيت اسرائيل قائلا ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب فانزعوا الالهه الغريبه والعشتاروت من وسطكم واعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم شمشون كان عنده القوه الجسديه اللي يشيل بيها البوابه بتاعه المدينه ويشيلها و... ويعمل بيها حاجه اللي يخبط بايده يكسر اللي يضرب اسد اللي يعمل قوي بينجيهم من اعدائهم الماديين لكن صمويل دخل للعمق قال لهم عايزكم تتوبوا تغيروا قلوبكم ترجعوا الى الله عشان ربنا ينقذكم شمشون افتكر انه ينقذهم بقوته لكن صمويل قال لهم ربنا ينقذكم بس الشرط انكم ترجعوا الى الله وهكذا بدا صموئيل عهدا جديدا مع الشعب وتولى القياده وكان له مسكن في الرامه ومسح الملوك كيف فعل هذا هذا ما نود ان نذكره فيما بعد تفضل صلى